وده لابس ايه؟ مش خلف فهمت القضيه؟ يعني صفات المنافق ايه؟ ثلاث من قلنا اذا وعد ايه؟ اخلف يعني لا وعد اخلف يعني ايه؟ يعني هو وهو بيوعد نعم انه ايه؟ ما يوفيش لكن انت بتوعد وناوي انك توفي ان شاء الله لكن الظروف ايه؟ لم تسمح لك ولم تيسر لك هنا هنا في هذه القضيه وفي هذه هذه النقطه فانت لست
ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل اه ربنا امر ايه بصلاه الرحم الرحم يجب ان توصل طيب ما هي الرحم التي يجب ان توصل كل ما هو مسلم كل ما هو اسلامي كل ما هو قريب لك كل ما هو يعني تسال عنه يوم القيامه مامور ان تصله ولذلك قلنا من قبل ان الله عز وجل يقبل توبة كل تائب ما عدا ثلاثة اي واحد يتوب اي واحد يتوب ربنا يقبل توبته الا ثلاثة عاق لوالديه ما يقبلش توبته ومدمن الخمر ما يقبلش توبته وقاطع الرحم لا يقبل توبته وفي حديث ثاني مخاصم لاخيه والديون المخاصم لاخوه اللي هو زعلان من اخوه المسلم سواء بسبب او بدون سبب عارف يحصل ايه؟ ربنا يقول لي ملك الحسنات ما تكتبلوش ولا حسنه الا اذا ايه؟ راح صالح اخوه المسلم لو ما صالحوش ما تكتبلوش ولا حسنه ياه يروح يحج ويعتمر ويعمل خير ويفعل الخير ويزكي ويتصدق وده كله مشوار قاطع الرحم قاطع الرحم يصلون ما امر الله به ان يوصل ها ولذلك كان الصالحين لما الدنيا تهجم عليهم كانوا يروحوا فين؟ وكثرة البلاوي والمساجد يروحوا ثلاث اماكن يروحوا يعدوا على على السجون يمروا من ناحيه السجن كده يقول ده احنا في نعمه احنا بره الزنزانه اهو ها انا صديقي حر اهو سبحان الله ويروح المستشفيات ها اذا كنت انت متضايق روح المستشفى وشوف البلاوي اللي فيها اللي مشدوده رجله واللي مشدوده رجليه واللي عين روح روح كده معهد الحروق واتفرج على البلاوي واسال الله الرحمه للناس وللمسلمين سبحان الله تروح تقول لا يا عم ده انا في نعمه وفرج سبحان الله العظيم لا يروح وبعدين يروح على المقابر لا انا هزعل على ايه بقى؟ ما هو موضوع انا عارفه ده يبقى ما يستحقش اللي ياخد انت عايز تزعل على ايه ما كده كده هنيجي على ايه يا ابني؟ سبحان الله فالمسلم عندما تضيق به الامور عليه ان يزور بيوت الله عز وجل، عليه ان ينظر في الدنيا الى من هو اقل لكي لا يستقل نعمه الله عليه، نتوحدوا الله لا اله الا الله الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم اه خشية الله عز وجل اللي عرفناها قبل كده ايه خشية الله ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك بما أمرك بالوجود في أماكن الطاعة عما نهاك بتواجدك في أماكن المعصية يبقى لما يبص عليك يلاقيك في مكان الطاعة ولما يبص عليك في مكان المعصية ايه؟ لا يجدك لا يجدك لأن ممكن أخوك يقول لك الواد حمادة ابن أخوك ابنك هنعمل له فرح بكرة فين؟ في الفندق الفلاني وفي رقاصة وفي آه يا أستاذ يا حاج محمود هو في هو في فرح أخوه من غير كده؟ أمال يبقى فرح إزاي؟ ده هو اللي بيقول لك أنت تقول إيه لنفسك بقى؟ أنا لو رحت عشان افرح اخويا وابن اخويا ها وازعل ربنا سبحانه وتعالى والملائكه ازعل من فيهم الله وملائكته والصالحين ولا زعل اخويا وابن اخويا ده اخويا يتطلع هو اللي خلفوه ها اه ليه لان ربنا ينظر الله نظرة وانا في مكان معصية يكون فيها غضبه فيمقتني معه رب داهية على ايه؟ على ايه؟ طب جالي ملك الموت وانا في الوقت ده يختم لي بايه؟ يا ستار يا رب نسال الله حسن الخاتمه يبقى إيه يخشون ربهم يخشون ربهم لذلك من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ورجل ذكر الله خاليا ها ففاضت عيناه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ويخافون سوء الحساب اه لأن سوء الحساب ده ده خطر عرفت ايه؟ فأصلا أنجو من إيه ولا من إيه ولا من إيه؟ في المحشر يعني يا ترى خفة الموازين الأوامر والنواهي ولا أمنع عن الحوض ولا مش موجود في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله ولا مش محفوظ في زمرة الصالحين ولا الكلاليب والنار سبحان الله العظيم إيه يخ- يخافون سوء الحساب يبقى خايف يقول أنا خايف من سوء الحساب خايف أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع لي الأعمال السيئة اللي أنا عملتها أروح فين؟ فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير وأن يجيرنا وإياكم من سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم يا سلام واقاموا الصلاه صبروا ابتغاء وجه ربهم يعني مراتك مزرجين عليك مطلعة عينيك بالبلدي ها ارتقت عيشتك ها سبحان الله تصبر بس مش تصبر لان مفيش الا كده لا تصبر وانت تبتغي وجه الله عز وجل تصبر وانت تبتغي بهذا الصبر وجه ربك ليه لان ال- الاثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انتابها يعني ايه مراتك قالت لك كلمه اللي تقال روح كده وانت راجل اي كلام ده انت عارف الرجال اي ما انا حضرتك يعني أه. انت ممكن قوي تلبسها الترابيز صح ولا لا؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن لكن انت كده مش قوي اقوى من دي ايه؟ انك ما تلبسهاش الترابيز صح ولا لا؟ اه يعني من السهل انك تلبسها الترابيز صح ولا لا؟ من السهل قوي كرسي في القلوب ماشي لكن من الصعب ان مفيش كرسي في القلوب يعني يعني ليس القوي بالطاعه ها ولكن القوي ها هو الذي يملك نفسه عند الغضب انا عايز تطبق الكلام ده مش عايز تاخده ولا الكلام انا لو حكيت في الجامع لا ده انا ده انا بتضحك انا شيء في, في السلوك انا عايز السلوك بتاعك يبقى كده يعني صبر العبد ابتغاء مرضات ربه حكيت لك حكايه زمان ها الراجل ال- ال- الشيخ راح عند المريض ها وبعدين ال- المريض فرح قوي لان الشيخ شرفه فالشيخ قال له ابني الجمعه الجايه بقى ان شاء الله الغد عندي يا سلام ده شرف كبير في الشيخ اكل في بيت كل حاجه المهم راح الولد الشيخ عند ايه ال- ال- ال- المريض عند الشيخ وهو ايه مرعوب من بيت الشيخ ده بيت ايه بيت الشيخ كبير بقى فراح فهو قاعد عنده فدخل الشيخ يجيب الاكل المريض سمع مرات الشيخ بتهزأ الشيخ قال يا خبر ابيض الراجل اللي وراه الناس كلها بيتهزأ وبتمسح بكرامة الارض بالشكل ده معقوله فالشيخ خرج من بره بقي وش المريد ايه؟ متغير والم- والمريد يقول في نفسه اه دي لو واحده في الجامع انا كنت جبتها من اكلها كان دي مراتي انا عم- انا انا مات امرأة عم هي دخل بين ال- الشيخ ومراته بقى تروح في داهيه انت مالك يعني فالشيخ لاحظ قال له يا بني قال له نعم قال له ونحن عندك الجمعه الماضيه قاعدين ناكل ألم تقفز الزجاجة فوق الطعام فقلبته؟ قال له حصل. قال له ماذا صنعنا بالدجاجة؟ قال له ولا حاجة. قال له أنزلت زوجتي منزلة الدجاجة. أنا بديك الحقيقي. ها؟ مش أنت كلمة مش بتحملها؟ هذا الصبر الحقيقي. هذا الصبر الحقيقي. صح ولا لا؟ والراجل حسن البصري الله يرضى عليه قعد وسط المريدين وكان ايه كل اللي تحب حسن البصري المسلمين كلهم في بقاع الارض واحد غلط كده من غير راح جه وراح داس على رجل الحسن البصري متعمد واحد من ال- بتاع اللي بيشخصوا زبون زبان وشهم ده ها؟ فراح داس على رجله المريدين هيقوموا ايه؟ الحسن البصري مبتسم قال يا امام قال لهم سبحان الله لو ان ها لو ان كلبا عوى عليك ها رحت ضرب الحجر الكلب بيجري وراك ولا بيجري- بيجري ورا الحجر؟ ورا الحجر قال له أنا يعني جنب قال له طب اسمع الحته دي لو انت عثرت في حجر وانت ماشي راحت رجلك جايه في طوبه تروح ماسكه على وشك بتضرب الحجر؟ قال له لا قال له انزلته منزله الحجر ايه خلاص انتهى الموضوع وانتهت القضيه بسهوله ده ايه ده الصبر الصبر تيجي كده تصبر ابتغاء مرضات الله واحد اذاك اصبر يا اخي ليه؟ لان الصبر بقى بيشعرك بحاجتين لانك انتصرت على نفسك وعلى الشيطان طبعا اللي فيها وفي نفس الوقت اخذت ثوابا لا يعلمه الا الله اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب يا سلام والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ها دول- كل دول اثبات ايه؟ اولي الالباب واقاموا الصلاه مش اقاموا الصلاه يعني الله اكبر الله اكبر اقاموا الصلاه لا اقاموا الصلاه يعني ايه؟ صلاها كما ايه؟ كما يجب وكما ينبغي وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه قال سرا للصدقه علانيه الزكاه يعني كما قال ايه؟ اهل العلم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه يا سلام يا سلام على اللي بيقرا بالحسنه السيئه تعمل فيه سيئه يروح رادد بالحسنه زي ما كان الامام الشافعي الله يرضى عليه الله يرضى على الشافعي وعلى وعلى الصالحين في بقاع الارض الشافعي كان حد يغتابه اه فلان روح مخبط عليه انت بلغنا انك اديتني هديه امبارح الغايبه ال- ال- الشارع مسميها ايه؟ هديه لان المغتاب ده بيه- بيهدي ايه؟ حسنات يعني انا غتابتك انت خدت مني ايه؟ هد- هديه ولا مش هديه؟ دي اعظم هديه فال- فالشارع يروح واخد له طبق فاكهه كده يقول اهديتنا من امور الاخره ونحن ننجيك من حطام الدنيا خد يا عم خد يا عم ولا تزعل ها مش انت كده يعني سبحان الله لا اله الا الله ولذلك ولذلك سيدنا الحبيب الله صلى الله عليه وسلم كان كده قاعد مع السيدة عائشة يقول لها يا عائشة يا عائش يدلعها كده وماذا دخل لما تدلع مراتك ها وكلمها بأدب ودلعها وبتاع عشان تبقى النفوس راضية يا عائش أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني علي غضبانة وكنت تعرف منين يا رسول الله؟ السيدة عائشة لما كانت تزعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكشرش بس هو بالشاشة ال- اه بالشاشة جايبة هي زعلانة ولا مش زعلانة صح ولا لا؟ ها؟ مش مراتك آه، سبع أيام مكشرة و... واليوم الثامن مكشرة؟ لا مش الست لما اتضايقت من حماتها بتقول له يعني امك دي قرفانه وتعبانه ما تشوف لها صرفه. هتشوف لها صرفه يعني عملت ايه؟ انا بقول لك ايه يا امه؟ نعم يا ابني. يا ست الدين انت تاكلي ملبن ولا جوزك؟ يا ابني وانا ليا اسنان للملبن؟ ها سبحان الله ها. يبقى عايشه فحمات فالبنت مراته ها الست ضربت عصفورين بحق منه اتخلصت من حماتها ومنه ايه؟ ادخلت السرور عليها انا ليا اسنان للملبن سبحان الله فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ربنا يفرحنا واياكم بالجنه ويجعلنا واياكم من اهل الطاعه ويجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قالت له طب ازاي بتعرف يا رسول الله انا راضي عليك وازاي تعرف ان انا غضبانه؟ قال لها عندما تكوني راضيه تقولين لا ورب محمد. طب ولما اكون غضبانه؟ لما تكوني زعلانه تقولين لا ورب ابراهيم. مع انه رب واحد ولا ايه؟ هو قسم واحد يقول يا رسول الله والله والله لا اهجرك الا بلساني ولكنك في قلبي. ها شوف بقى شوف ال- شوف الادب شوف التعامل ها سبحان الله وذاك لما كان السيده حفصه عارفه ان عائشه بتتغاظ بتتضايق من اكل الحريره العقيده دي فتروح موديها لها. ها وتقول ايه عارفه ان الرسول عند عائشه النهارده تروح موديه عصيده عشان الرسول ياكل منها فالسيدة عائشه ما غلطت نفسها الصحفه كسراها ها، سبحان الله الرسول يلم الصحفه غارت امكم غارت امكم سبحان الله. ويمشي الحياه ويمشي الحياه انت والحياه تمشي فانا عايزك تصبر ابتغاء امرات الله وتجرأ بالس- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحسنه مكان السيئه عمل في السيئه رد الحسنه والله إذا صنعت في من يصنع فيك سيئة كما قال إمامنا أبو حنيفة الله يرضى عليه عندما كان يؤذيه أحد الناس كان يقول يا فلان أليس إلا أن تعصي الله فينا ونحن نأبى إلا أن نطيع الله فيك انت يا راجل صممت انك تعصي الله فينا واحنا بقى مصممين نطيع ربنا فيك وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار. آه هو الكلام ده عن الإيه؟ عن الجنة عقبى الإيه؟ عقبى الدار يا سلام ونعم الدار يا إخواننا والله جنات عدن وقلنا عدن الإنسان بالمكان أي أقام فيه ولم يبرحه عدن الإنسان في المكان يعني إيه؟ قعد وإيه؟ ومش ماشي من هنا آه. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من مين؟ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يدخلون عليهم من كل باب بإيه؟ بالهدايا بالهدايا تخيل انت لما يجي لك هديه من واحد ذو قيمه وذو حيثيه بشكلها ايه؟ فما بالك بالهدايا من رب الهدايا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب بالهدايا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يا سلام يا سلام الملائكه داخلين لان انت في الجنه لا تسمع الا هذا الكلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا كل كلام كلام يعني ايه؟ السلام من كل شيء لا في مرض ولا اذى ولا حزن ولا خوف ولا واحد ينكد عليك ولا واحده تبدا انا بيش كل نعيم في نعيم سبحان الله نعم. تعالى يا سيدي لسورة صاد واذكر عبادنا ابراهيم ربنا بقى بيذكر طائفة من الايه؟ من الصالحين بقى اللهم احشرنا معهم يا رب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار بدأ بمين؟ بأبو الأنبياء أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيقولوا انه بنى اعظم بناء في التاريخ هو الكعبة ليه؟ قال لأن الآمر ببنائها هو الرب الجليل والمبلغ والمساعد هو الأمين جبريل والمنفذ لما أمر هو إبراهيم الخليل والذي يساعده هو الصديق إسماعيل قال له طب ابنيها ازاي يا رب؟ فربنا راح جايب له سحابه فظللت ما تحتها قال له على حدود الظل بتاع السحابه ارفع القواعد من البيت رفع القواعد سبحان الله سيدنا ابراهيم ربنا قال فيه وابراهيم الذي وفى وفى بايه؟ قال قدم جسده للنيران وابنه للقربان وطعامه للضيفان سبحان الله كان دايما سيدنا ابراهيم ما ياكلش الا اذا ضيف جه فكان يمشي ميل وميلين لغايه ما يستضيف ايه؟ واحد والعربي قال ايه؟ قال واني لعبد الضيف ما دام ساويا وما في من شيم ايه؟ وما في الا تلك من شيم عبدي، يعني لما الضيف يحل عنده يبقى هو ايه؟ عبد للضيف وما فيهوش من الصفات الع- العبد الا الايه؟ الا الحته دي سبحان الله كرم العربي لذلك الكريم قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد عن النار والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة بعيد عن الناس قريب من النار اللهم اجعلنا من اهل الكرم يا رب اه سبحان الله فسيدنا ابراهيم مشهور في التاريخ كله بالكرم ولما كان ياكل ما كانش يبص للي قدامه كانت شريعته كده وما كانش يتكلم على الاكل على الاكل احنا السنه ايه؟ احنا نتكلم ها على الاكل تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. لازم ندرس عن الاكل. مش انت تتعلم انت تقول عيب عليك تحت واحد هات عيب لا خليك هات. لان السنه ان نتحدث على الطعام عشان نؤنس الايه؟ الضيف. واذا كنت انت سريع الاكل يا صاحب البيت اذا كنت انت يعني من النوع الاوتوماتيك اوام اوام ابقى هد الايه؟ هدي الريتم شويه ها وزع الجناحين لغايه ما ايه لغايه ما عشان الضد هناخد بالحج يقول بقول لك ايه انا بصراحه باكل اوام كل انت براحتك بقى هاخد براحتي ازاي ما دام هو انت امي خليك انت اخر واحد اخر واحد سبحان الله طيب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار الابصار هنا مش البصر اللي لا اولي الأ- يعني ايه الكرام قول الايدي يعني ايه؟ كرام والابصار هنا ايه؟ البصائر جمع ايه؟ بصيره. انا اخلصناهم بخالصه اللي هي ايه ذكرى الدار يذكروا فيها بايه بالخير لما تسمع اسم سيدنا ابراهيم تقول ايه عليه السلام سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام سيدنا اسحاق سبحان الله كل كل ايه كل دي نعمه من الله سبحانه وتعالى وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ربنا قال ايه هذا ذكر ده ايه هذا ذكر حسن صح ولا لا لكن لما تقول ايه فرعون اعوذ بالله قارون يا مختار يا رب مش عارف مين والعياذ بالله يعني كده انت فاهم طبعا فسبحان الله هذا ذكر هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب ده في الايه؟ يعني الذكر الحسن ذكر حسن في الايه؟ في الدنيا وفي الايه؟ في الاخره بقى وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب هل في فرق بين مفتحة ومفتوحة؟ قالوا اه مفتوحة اللي انت تفتحها بمفتاح او بالزق او بالريموت كنترول نعمل كده يروح تلاقي الباب مفتوح يبقى ايه؟ بفعل فاعل مفتوحة لكن مفتحة قال بالامر اه بالامر يعني ربنا امر الابواب بتاع الجنه ان تفتح خلاص الساحه لا تتفتح ولذلك لا تفتح ابواب الجنه لاحد قبل رسول الله قبل هو ما تفتحش رضوان واقف على باب الجنه آه مين سبحان الله اول واحد يتفتح له باب الجنه اول من يقعقع حلقتها نبيكم ولا فخر فأجد امرأة تريد أن تسبقني إليها من أنت يا أمة الله قالت أنا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم فيأخذ الرسول بيدها إلى الجنة الله الله الله الله الله مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يا سلام أتاري الاتكاء ده نعمة من النعم مش انت قاعد متكئ في بيتكم من كتر الالم لا كان اتكاء هناك اتكاء ايه نعم زي ما قلنا ايه الفرش او السجاجيد او او بتاع الشلت اللي انت قاعد عليها البطائنها من استبرق حشوها من جوه حرير تبقى من بره ايه ها يعني يعني البطانه كده امال الظاهره تبقى ايه نعم بقى هو مش انت اتحرمت من الحاجات دي في الدنيا؟ هيعوضها لك ربنا في الاخر بس اصبر. اصبر اصبر. ها؟ خلاص. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وشراب برضه ايه؟ كثير برضه سبحان الله. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. قاصرات الطرف يعني مش هم عيون جريئه لا قصرات الطرف اللي هي قصرت نظرها الى زوجها ودي نعمه يا اخوانا انك تبقى مطمئن القلب ان مراتك ما بتبصش اللي عليك انت بس يعني زمان جدتي وجدتك ستة ستات الله يرحمها ها كان ما عندهاش الا مين؟ الا ابو محمد مفيش الا ابو محمد في الدنيا صح ولا لا؟ بس ربنا يبارك فيك وتقول لاخويا هو بس يبارك فيك يا اخويا ويفرح فيك البركه انت وجودك في البيت كده كله بركه ما تعرفش الا هو لكن الموظفه قاعده تقارن بين الاستاذ درويش اللي قاعد جنبها مسرح شعره شكله ايه والكرافته شكلها ايه والمنال على انه اللي في البيت بيشخر ابو بيجامه مقطعها من الكساء الشعبي جوزها بتقارن صح ولا مش لا؟ اه يعني القاصرات الطرف نتيجه ايه؟ كتب تخرج كتب تخرج ذكر ربنا مدح البنتين اللي سيدنا موسى حصل له ظهر لما شافه قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يكثر الرعاء وابونا شيخ كبير سبحان الله وبعد شويه ايه فتقى لهم وتقال له بعد شويه جاءته احداهما تمشي على استحياء انا عايز الاستحياء دي تتعلم في المدارس نفسي مدرسين التربيه الدينيه واللغه العربيه في المدارس وبالذات في البنات يعلموا يعني ايه تمشي على استحياء سيدنا عمر قال ايه؟ قال له يا امير المؤمنين قال يعني ايه تمشي على استحياء؟ قال لهم غير ولاجة ولا خراجة. يعني ايه؟ يعني مش الناس عارفه عارفاها من كثر خروجها في الشارع لا ما حدش يعرفها من قله خروجها سبحان الله مش داخله وخارجه كل يوم واجتماع بعد الظهر وجمعيه عموميه وداخله في النقابه خلينا مع قاصرات الطرف احسن قاصرات الطرف اسرار اسرار يعني في سن واحد السر هو الند والمشابه والمثيل يعني ما احسن واحد يقول ايه الله مرات فلان احسن من مراتي في الجنه لا كل واحد كلنا عايز سبحان الله قاصرات الطرف أطراف سبحان الله هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاذ يعني يخلص يخلص نعم عظيمة سبحان الله تعالى يا سيدي للسورة العظيمة سورة الواقعة وأود إن شاء الله في الجزء الباقي أن احنا يعني نتكلم عن الأصناف الثلاثة اللي فيها سورة الواقعة كلها تتحدث عن الايه؟ عن الدار الآخرة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة لمن ورافعة لمن؟ خافضة لأهل الشرك ورافعة لأهل التواضع خافضة لأهل الفسق ورافعة لأهل الإيمان خافضة لأهل الانحراف ورافعة لأهل الاستقامة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وبعدين إذا رجت الأرض رجا لا تطاق مشاهد يوم القيامة اهي إذا رجت الأرض رجا سبحان الله الأرض ترج وأنت بترج ذات الجو قبل ما يقول لك رج الزجاج رجا جيدا هيدي بقى إيه الأرض بتترج بما فيها وما عليها سبحان الله إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزال حقيقي إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا عارف البسيسة اللي هي إيه الدقيق مع شويه الميه او سمنه ايه يقول لك يعمل شويه التراب مع الرمله يسميهم العرب ايه بسه ها يبقى الجبال دي تبقى عامله زي شويه التراب اللي عليه شويه ميه يبقى شكل ايه سبحان الله لا اله الجبال تصيب كالعجل زي الصوت كده خفيف تزقه كده الزق لا إله. منظر بس سبحان الله وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا هباء ايه متنطر بقى سبحان الله وكنتم ازواجا ثلاثه اه على الكلام ده قسمنا ربنا في الواقعه الى كم قسم ثلاث اقسام ثلاث اقسام في الاخره وثلاث اقسام عند خروج الروح في اول الواقعه تعالى الى الكلام فاصحاب اليمين ما فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه اللهم اجعلنا منهم يا رب واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه والعياذ بالله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الاخرين يبقى الاقسام كم قسم؟ ثلاثة اصحاب الميمنة واصحاب المسأمة والايه؟ والسابقون سيدنا الحسن البصري الله يرضى عليه ربيع ام سلمة كان يقول ايه؟ اول ما يقرا السابقون السابقون يقول يا رب لقد ذهب السابقون فاجعلنا من اهل اليمين حسن البصري يقول السابقون دول خلاص خلص مشوا مع مع سيدنا رسول الله ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وابو ذر وخالد وابو عبيده ها وعمار وبلال كل دول ايه السابقون تعال اصحاب الميمنه اصحاب الايه الميمنه مين هم قال لك كل انسان يذنب فيتوب ها ويواظب على توبته فهو من اصحاب الميمنه لو لم تخطئوا وتستغفروا لذهب الله بكم ثم جاء بأناس يخطئون فيستغفرون فيغفر الله لهم فكيف أنه هو الغفور الرحيم آه سبحان الله يبقى لازم العبد مننا ايه هيحصل الرضا بس المهم خير الخطائين الايه التوابون وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ليس دعوة بهم ده كنا إيه؟ حلقات النار دي هذا فيه والسابقون السابقون أولئك المقربون مقربون من مين؟ المقربون في الدنيا من الكتاب والسنة ومقربون في الآخرة من الله ومن رسول الله في جنات النعيم ثلة من الأولين مجموعة يعني ضخمة من أوائل الصحابة وقليل من الآخرين يعني الأمم آخر الأمة كده يعني سبحان الله أهل الجنة بعد رسول الله أمة الحبيب المصطفى برضه يعني إحنا آخر الأمم وأول الأمم دخولا إلى الجنة حتى يقول رضوان والله ما أمرت أن أفتح لأحد إلا لأتباع محمد ثم لمن بعده اللهم اجعلنا من أتباع محمد يا رب اللهم اجعلنا من اتباع محمد يا رب ثلة من الأولين وقليل من الآخرين متكئين آه على سرر موضونة موضونة يعني ايه متبصرة بحرير مغلف بمية الذهب يا خبر ابيض السرير بدل الملة اللي انت الحاج محروس اللي بتاع الموبيل بيطلع عينيك عقبال ما يديك السرير ابو ملة فيها مسامير لا قال انت يا غلبان تنام على سرير ها ال- الاحزمه من حوالين ده حوالين الملايات بتاعته الحبال من حرير وذهب ما عز بقى عز ولا مش عز؟ عز عز- عز سبحان الله اي عز اي عز سبحان الله لا اله الا الله متكئين عليها متقابلين يبدو التقابل ده نعمه من النعم ها مش بس في ال- في ال- في في الفيلم يقوم البطل يدي ظهره للراجل ويكلمه يا ابني اديله وشه يا ابني كلمه بالله عليك انت شفت حد من اصحابك قام واداك ظهرك ظهرك وكلمك كلام مش منطقي لازم اشوف وشك وانت بتتكلم مهمه دي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تحدث للصحابه اعطاهم وجهه ها واعطى كل واحد وجهه حتى يظن كل جانس ان الرسول لا يهتم الا به شوف شوف شوف شوف, شوف ادب الحبيب سبحان الله شو يعني سبحان- كان لا اله الا الله ال- ال- ال- ال- اللي قاعد ده يقول يا سلام سبحان الله العظيم كان الرسول مش مهتم اللي بيعمل بس متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون اللي هم مين؟ الاولاد المسلمين اللي ماتوا صغارا وصبر عليهم اباؤهم هم دول الخدم بتوع ايه؟ اهل الجنه مخلدون لا يموتون ابدا باكواب واباريق قلنا الكوب اللي هو الحاجه اللي من غير وزن والابريق الحاجه اللي لها وزن وخرطوم انت بتسميه ايه؟ ده جود ماشي يا بتاعنا عشان اخواننا في كلمات اصلا ما تنفعش في الترجمه لما بتروح اخواننا عندنا في فرنسا بتاعت تيجي يسال يعني ايه بسبوس؟ فنقول له خرطوم اه لكن بسبوس دي تنفع في الدق تبقى دي ما تنفعش واخد بالك انت؟ اه ايه حاجات غريبه يعني يقعدوا يسالوا طب دي ايه؟ نقعد نقول لهم طب دي ايه طب ده بقى طب بسبوس دي تترجم ازاي؟ سبحان الله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين سبحان الله الكأس العربي ما يقولش كلمة كأس إلا لما تكون مليانة خمر بس الخمر بتاع الجنة غير خمر الدنيا لا يحصل له حاجة في مخه من صداع أو سكر ها ولا يحصل له أنه دماغه يتهز إذا فات فخمر الجنة ده انت بتشربه من كاس بس ده في انهار من خمر في الجنة بس خمر الجنة غير خمر ولكن لا يشرب خمرة في الدنيا او فيها مش يشرب خمرة في الاخرة بل بالعكس من ادمن الخمر في الدنيا ولم يتب السقي من طينة الخبال يوم القيامة في النار قالوا له سد الخبال يا رسول الله قال عصارة أهل جهنم وقيحهم وصديدهم ولحم طير مما يشتهون لحم طير يا خبر قال لك ايه الطيور شكلها ايه يا رسول الله الطيور لها اعناق كاعناق البخت قاعده مصفوفه قدام العبد شكلها حلو يخطر ببال العبد انه عايز الطير الجميل ده لو يا سلام لو يبقى مشوي يروح الطير ما- نازل في الطبق مشوي يا سلام لو يبقى اتحمر ينزل لك محمر لو محشي ينزل محشي زي ما انت عايز لما العصفوره شايف ها نعيم ولا مش نعيم؟ يبقى بالله عليك تصبر ولا ما تصبرش؟ وتواظب على دروس العلم ولا لا؟ وتتقي الله ولا لا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعل الجنة مآلنا، اللهم اجعل الجنة مآلنا، اللهم اجعل الجنة مآلنا، اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب، اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، أكرمنا يا رب ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم أذلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحفظنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل وقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل واكتب لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا آه في كم سؤال كده إن شاء الله آه واحد ارتكب بعض او كثير من الفواحش ويريد ان يتوب هل يتوب الله عليه الله عز وجل يغفر كل الذنوب الا الشرك به سبحانه وتعالى طالما انك ايقنت انك قد اخطات في حق الله وتجرات على الله سبحانه وتعالى في حدوده وتبت وندمت واكثرت من الحسنات فان الله عز وجل يقبل التوبه اخوان واخوات الزوج يسبون امهم ويضربونها وقد نبهتهم لعدم ذلك ولم يمتنعوا فما حكم الدين اولا من نظر الى ابيه او الى امه نظره فيها كبر او فيها سخريه او فيها استهزاء او فيها يعني معنى مش كويس امسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار سبحانه والانسان العاقل والديه اوعى تديله بنتك لما تسال عن عريس بنتك اللي جاي لما تعرف انه عقل والديه ما تجوزوش بنتك ليه؟ لان ده انسان ربنا مش هيبارك له في حياته فبالتالي ربنا مش هيبارك له بنتك ها فنسأل الله الهداية لكل من لا يتقي الله عز وجل. رجل أقسم على ابنته الراسلة دراسيا بالطلاق ألا تذهب إلى المدرسة مرة أخرى، ولكن عند بداية العام الدراسي تركها تذهب، ثم تكرر ذلك في العام الذي يليه، وأقسم مرة أخرى، ثم تركها تذهب، وبعد ذلك تقدم لها شخص يريد زواجها، فحدثت بعض المشاكل، فأقسم بالطلاق ألا تتزوجه، والآن يريد هذا الشخص من ان يرجع مرة اخرى ويلح بالسؤال هل تكون الزوجة طالق؟ طبعا الزوجة طالق لا يستهزأ بدين الله ثلاث جدهن جد وهزهن جد يعني شيء الفان الا الطلاق فمن اقسم بهذا القسم فزوجته طالق ويحرم ان تعيش معه وما ينفعش تعيش معاه وما ينفعش محلل ولا محلل له لعن الله المحلل والمحلل له ساعدت بنت من الجيران في الاجهاض من الزنا بالمال هل انا مشترك معها الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله لما يجي لك مشكله زي دي كانك ما جاتلكش وما عرفتش ليه؟ لان احتمال انت قد سترت شيئا يعني الله عز وجل لم يكن يريد الستر مش دعوه كذلك انت تتعرض لهذا الموقف لما؟ للمشكله في الاخوه الاطباء والطبيبات بتوع امراض النساء لما بيجوا يسالونا يجي الواحدة جايبة بنتها تقول لي يا دكتور اصبر عليها ربنا يستر عليك بنتي وكده سبحان الله فالحقيقة بنقول لهم كأنك ما رأيت تمام تمام دخل نفسك في مشكلة سبحان الله آه لا أعمل وأمامي فرصة عمل على شرط أن أعطي للرجل الذي سيوفر لي فرصة العمل هدية قيمة هل تعتبر رشوة؟ طبعا رشوة ونص رشوة من هنا لغاية ما تشتغل وما أقيم على الباطل فهو باطل وما أقيم على الحرام فهو حرام رزقنا الله وإياكم من الحلال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات إخوانكم بشركة أهل السنة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بالسويس والأسكندرية والقاهرة وجميع دول العالم تليفون القاهرة تسعة اثنان صفر ثمانية سبعة صفر نسأل الله العلي الكريم أن ينفع بهذا الإسلام وأن يجعله عونا لإخوتنا وأخواتنا على ذكره ودعائه وأن يجزي كل من ساهم في إعداده وعمل على نشره خيرا جزاه ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريف وانتفع به ألا يطلع على إخوانه الذين شاركوا في إعداده وتقديمه بدعوة بنصر غيره ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثل